بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا يوم تشعرون القيامة يلاقوا لهم حسنات زي الجبال بيضة بيضة يعني مقبولة فينسفها الله قالوا سفهم لنا يا رسول الله نخشى أن نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهوا هي دي اللي تحتك كل الجبال أسد.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل عمل حرام صدقات وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة و و كله حرام.
احذر ذنوبك يا مغرور لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع النظرة دي مش الآخر دي إيه؟ آه دي البداية آخرتها إيه؟ الكفر الكفر حبوط الأعمال آه، ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام قيام وتلاوة قرآن واعتكاف دعاء وتوبة إيه ده ده كل ده هيكون في- حبوط الأعمال محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أولا إني أحبكم في الله ثانيا كل عام وأنتم بخير فهذا أول لقاء بعد شهر رمضان المبارك أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا رمضان اللهم تقبل منا أعمالنا ثم إنها لقضية خطيرة أن يجد الإنسان نفسه بعد رمضان مباشرة في حالة فتور فتتحول الطاعات إلى معاصٍ ويتحول التحمس للدين والعمل لرب العالمين إلى غفلة وتراخ فتصعب الطاعات وتثقل القربات وتتأخر الأعمال ويتلون الإنسان ويتحول عن ربه جل جلاله هذا هو الخطر الداهم ويتساءل الإنسان لم وما السر وما السبب وتأتي الإجابة أنه يخشى أن يكون قد حبط عملك في رمضان اللهم تقبل منا أعمالنا ونعوذ بك اللهم من شر ذلك حبوط الأعمال أيها الإخوة من القضايا الخطيرة التي يجهلها أكثر الناس وحبوط الأعمال عظم الله شأنها وأمرها سبحانه وتعالى وبين خطرها وفيه إشارة في قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا أعظم الخطر أن يحبط عملك وأنت لا تشعر وأنت لا تشعر ما معنى الحبوط الحبوط مرض يصيب الدواب الحديث في صحيح البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري احنا شرطنا انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله على المنبر يخطب صلى الله عليه وسلم فقال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزهرتها فتتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فقام رجل من عرض المجلس وقال يا رسول الله هل يأتي الخير بالشر المال خير الفلوس خير ربنا سماه خير وإنه لحب الخير لشديد المال خير هل يأتي الخير بالشر فسكت رسول الله نصلي عليه مش هقعد كل مرة أقول لك صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لم يعجبه سؤال السائل وظننا أن سيوبخه ثم علته الرحضاء فعلمنا أنه يوحى إليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل قال ها أنا ذا قال إن الخير لا يأتي بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم هو ده الشاهد في مسألة الحبوط إن من الربيع ما يقتل حبطا الربيع كما ذكرتها لكم قبل ذلك في شرح سيد الاستغفار أن الربيع أو في حديث الهم اللهم واجعل القرآن العظيم إيه؟ ربيع قلوبنا يعني إيه الربيع الربيع هو الجدول الجنبية الفحل اللي في الغيط اللي بتجري فيه المية على رأس الغيط هذا الجدول الذي فيه ماء تنبت عليه أعشاب الناس يقولوا حاجات بتطلع إيه رباني بتطلع من عند ربنا سبحانه وتعالى دون أن يزرعها أحد هذه الأشياء التي تنبت يدخل الفلاح بدابته فيترك هذه الأشياء هذه الدواب الجاموسة أو البقرة أو حمار أو غيره فيتركها تأكل من هذه الأعشاب وينشغل هو في حقله وطبعا أعشاب طالعة دون أن يزرعها أحد فما بيعملش مشكلة خليها تأكل تأكل فتظل تأكل فيها طيلة النهار قد يكون في هذه الأعشاب عشب سام بيسبب مرض اسمه الحبط مرض الحبط ده ايه ان تنتفخ بطن الدابة ثم تموت تنتفخ بطن الدابة فيروح الفلاح وشايف بطن الدابة ايه مليانة فيفكر انها سمن اه مليانة ما شاء الله هتدينا النهاردة 6 كيلو 10 كيلو لبن ويفاجأ انها فطست هذا هو الحبوط أن تكون الأعمال منظرها ضخم كبير يعجب به الإنسان ثم تقتله تخونه أحوج ما يكون إليه ولذلك حكى لنا ربنا هذه القصة اسمع يقول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت عايزين نفكر في القصة دي أصل القصة دي جت بعد إيه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الآيات في نهايتها أيود أحدكم شوف القصة الجميلة دي القصة الرائعة دي اللي هتبين لك الموضوع أيود أحدكم أن تكون له جنة له جنة حديقة عشرين ثلاثين فدان مئة فدان مئتين فدان جنة له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار وكل الثمرات فيها وأصابه الكبر بقى راجل عجوز خلاص 80 90 سنة 100 سنة وله ذرية ضعفاء وكل ولاده ضعفاء اللي مشلول واللي مريض واللي طفل لسه أصابها إعصار قد ايه تبقى حسرته لما يشوف جنته وهي بتبقى سواد وهو وولاده قاعدين يتحسروا عليه ايه رايك في القصه دي هي دي بالظبط اللي ربنا وصفه لك في الآية الثانية قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هي دي القصة يا جماعة القصة ان ممكن انسان يبقى له اعمال ضخمة جدا بيحج بقاله عشرين سنة كل سنة وعمرتين ثلاثة خمسة عشرة في السنة وصدقات بعشرات الآلاف هو شايف في الأعمال دي جبال جبال أعمال والمشكلة الضخمة الكبيرة إن ممكن بمنتهى البساطة كل الجبال دي تتنسف والخطر إمتى أحوج ما يكون إليه اللي هي في القصة اللي معانا بقى أصابه إيه الكبر وله اللي هي زي ما ربنا وصف فما له من قوة ولا ولا ناصر لا له من قوة في نفسه ولا ناصر من خارجه ينصره هي دي قصة إذا أخرج يده لم يكد يراها ساعتها هو محتاج يشوف أي سكة أي طريق ما فيش مش شايف إيده ليه؟ من لم يجعل الله له القصة اللي بنحكيها إن الموضوع مش رمضان يا جماعة وصمت 30 يوم وقمت 30 يوم وعملت عمرة واعتكفت وختمت القرآن كم مرة مش دي القصة القصة الأعمال دي قبلت آه قبلت طب هتموت على إيه هو ده الموضوع هي دي قصة الحبوط حبوط الأعمال العمل ده الخوف كله إن كل الأعمال اللي أنت قدمتها دي تنسى تنسى وأخطر ما في الحبوط أنك تفقد أعز أعمالك أحوج ما تكون إليه أعظم أعمالك أحوج ما تكون إليها شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الله جل جلاله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا واحد يقول لي خلي بالك يا عم الشيخ انت قلت في الاول مثل الذين كفروا دول كفار ايوه وهتلاقي معظم الايات في كده الكفار بس هو الخوف من ايه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله هي معصية صغيرة نظر لواحدة متبرجة اتفرج على فيلم عريان ينهب قرشين كذبة صغيرة دي السوءة دي المعاصي السيئة بس في الاخر المعاصي دي توصل لفين لسوء الخاتمه ان يموت على الكفر والعياذ بالله هو ده الخطا اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه اه اصل كتير مننا يطمن قوي لما يسمع مثل الذين كفروا يا عم دول الكفار احنا مالنا احنا مسلمين وموحدين بالله لا لا لا لا لا ده سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ده سيدنا النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بك ده النبي بيقول انا ما اعرفش هيحصل لي ايه لما قالوا ان عثمان بن مظعون من اهل الجنه قال لهم اذا كنت انا النبي ما اعرفش لا ادري ما يفعل بي ولا بكم يبقى القضيه اوعى تطمن قوي قلت لكم القصه دي قبل كده مفكر عشان اسمه محمد يوم ما يجي بقى يوم القيامه افتحوا الباب ده محمد جاي لا لا مش كده انت مش عارف يا محمد انت هتموت على ايه وبعدين المعاصي بريد الكفر ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون شوف قد ايه كانت المعاصي الصغيره الصغيره الصغيره ادت في النهايه انه كذب بايات الله لسه والله واحد بعت لي رساله فزعت منها على التليفون يقول لي كيف اعرف انه رسول الله حقا احنا لسه النهارده هندور هو رسول الله حقا اه ممكن الخواطر الرديئه تتجمع وتتكاثر وتفسد إيمانك اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب فلذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد سبحان الملك قضية أن تخسر عملك وانت شايفه بعينيك وأحوج ما تكون إليه هو ده الخطر الرهيب هو ده الخطر وخصوصا أن صاحب الحبوط معجب مغرور شايف أعمال ده أنا عملت وعملت وعملت وعملت فلذلك نحتاج إلى هذه الوقفة ما الذي يحبط العمل احنا صمنا رمضان ما تقول الحمد لله لو ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله الراوي يقول الصحابي لا أدري أكره التزكية أم لابد من غفلة ما تقولش صمت رمضان كله الله أعلم بمن صامه كله اللهم تقبل أعمالنا يا رب شاهد إيه هي أسباب حبوط العمل لا شك أن أول سبب من أسباب حبوط العمل الشرك وشدد الله في الشرك أقصى تجديد فقال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين اللهم ارزقنا التوحيد أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله التوحيد تعلق القلب بالله وحده هو ده معنى التوحيد معنى التوحيد أنك لا ترجو إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا تعبد وتسجد إلا لله جل جلاله لا تذبح وتنذر إلا لله سبحانه وتعالى تعلق قلبك بالله جل جلاله هو قمة التوحيد واعلم أن التوحيد كما قال ابن القيم في الفوائد التوحيد شيء دقيق جداً كأبيض ثوب يؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية التوحيد شيء دقيق جدا عشان كده أنا دايما أقول لك أن العلاقة بين العبد وبين ربه علاقة ذات حساسية بالغة وإن أكبر آفة تواجه العبد انك ما انتش عارف كويس انت بتتعامل مع مين هو ده الخطر انت ما انتش فاهم كويس انت بتتعامل مع مين بعض الناس فعلا تلاقيه بيتعامل مع ربنا كانه بيتعامل مع المدير بتاعه في الشغل فزي ما بيخادع المدير ويعرف يلون عليه بيفكر انه يقدر يعمل كده مع ربنا زي ما بيضحك على مراته ويعرف يكلفتها بيفكر انه يعرف يقدر يعمل كده مع ربنا زي ما بيقدر يشتغل على الناس وينافقهم ويضحك عليهم ويخلص منهم مفكر ان هو بيتعامل كده مع ربنا لا لا القضية ان الله مطلع على قلبك اللهم اصلح قلوبنا يا رب عشان كده الايات القرآن بتقلم قوي واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه والله يعلم ما في قلوبكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين إلى آخره الآيات اللي ترعب اللي تخوف فعشان كده مهما ظاهرك خدعني فلا تستطيع أن تخدع الله من جوه هو شايفك فعشان كده قضية التوحيد مش شكليات مش كلام مش نصوص محفوظة نسمعها لا دي تصرفاته واقع وخلاجات النفوس اللهم طهر قلوبنا يا رب هي دي خلاجات النفوس من جوه قلبك بتحب مين وبتشتغل لمين وبتعمل لمين الشرك الآيات الخطيرة جدا إلى أبعد حد آيات سورة الأنعام بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عد كام 16 نبي ثم قال عن هؤلاء ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الكلام في في في منتهى الخطورة واحنا نحتاج نقول الآيات عشان تبقى الأمور واضحة وتعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عد أفضل عباده على الإطلاق هدد بهذا التهديد الرعيب يقول سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل, كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كل الأنبياء دول الأسماء العظيمة دي اللي بتجلجل في دنيا الناس لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون عشان كده قلت لكم مفيش حد عزيز على الله فاكرينها في مكه أنا نسيت الموقف حتى ساعتها بس ما فيش حد عزيز على الله آه كان في موقف سيدنا يونس سيدنا يونس لما استعجل لحظات ربنا غرقه في البحر ونجى قومه العصاة الكفار لما آمنوا وهو استعجل لحظات وجري على البحر ربنا غرقه في البحر وربنا قال ولولا أنه كان من المسبحين لا للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فيش حد عزيز على ربنا لحظة شرك واحدة يحبط كل أعمالك ولو كانت أعمال النبي عبد ربنا مليون سنة قضية منتهية إن الشرك يحبط العمل والشرك في شرك خفي أخفى من دبيب النمل عشان كده علمك سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن احنا نستعيذ كل يوم من اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم السبب الثاني من أسباب حبوط الأعمال إرادة غير وجه الله إرادة غير وجه الله اسمع ربك بيقول إيه يقول ربنا جل جلاله من كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أنا قلت لكم إن الآية دي أحد أربع آيات هي من أخطر الآيات في قضية الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا قضية هم الدنيا اسمع الآية دي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار الآية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآية الثالثة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب الثلاث آيات بلفظ يريد من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة ومن أراد حرث الدنيا ير- يريد هي دي توحيد الإرادة يا جماعة ماذا تريد هي دي القضية ماذا تريد انت عايز ايه لازم يبقى الامر واضح من جوه قلبك عايز دنيا ولا اخره عايز ايه عايزها ليه ماذا تريد قضيه مهمه وخطيره لان اكثرنا حتى الان لا يدري ماذا يريد انت عايز ربنا ولا عايز دنيا ماذا تريد ماذا تريد بالشغل بالشركه بالمبيعات والمشتروات والارباح والميزانيه وال... ماذا تريد عايز بيها ايه ماذا تريد بصحتك اللي انت بتحافظ عليها ماذا تريد بولادك اللي انت بتهتم بتربيتهم وتعليمهم ماذا تريد باقوالك ماذا تريد بتعاملك مع الناس ماذا تريد بقى بصلاتك وصيامك وقيامك ماذا تريد بلحيتك والامك ماذا تريد بكلامك ماذا تريد هي دي القضيه ماذا تريد ماذا تريد من كان يريد العاجله خلي بالك ايه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عايز يلبس ويتزوق ويتروق ويتمتع يريد الحياة الدنيا وايه آه، وزينتها عايز عربية وعايز شياكة وعايز نسوان وعايز عيال وعايز عايز منظر وعايز وجاهة وعايز الناس ت... تقول عايز ماذا تريد الحياة الدنيا وإيه وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها صاحبنا تصدق بعشرة آلاف جنيه ليه منظر وبرضه لدفع عين الناس حسد وكمان عشان حد يدعي له واهو متعود ان لما بيعملها ربنا بيديله دنيا طيب خد هو تصدق بكم بعشرة خد 200 خد 500 خد 10 مليون ده مش من عندي الملك نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه لا يبخسوا اوعى تفكر ان الملك هيبخسك حقك لا لا لا لا لا ده هيديهولك اضعاف مضاعفه وهم فيها في الدنيا هيديك بالعشره صحه ونصره على اللي يعاديك وظهور وثناء الناس وهيديك وهم فيها ايه لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار ليس الا وحبط ما صنعوا فيها كل اللي عملته حابط صدقات وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة و و كله حابط لأنك كنت عايز الدنيا إرادة غير وجه الله محتاجة وقفة لما بتكلم حلو لمين ليه ماذا تريد محتاجة وقفة ها آه وقفة مهمة جدا وخطيرة جدا ولسه احنا في النقطة دي بأن من قبل رمضان بشهرين شع- رجب وشعبان واقفين على الحديث ده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له قال لا شيء له واحد بيجاهد في سبيل الله عشان يموت شهيد عشان يدخل الجنة و والناس يقولوا شهيد هو عايز بس حاجتين اتنين عايز يدخل الجنة وكمان عايز الناس يقولوا شهيد فما له قال له ايه لا شيء له فقلناها ان اللي بيعمل عمرة عشان ربنا يغفر له وعشان يستريح لا شيء له اللي بيصلي عشان يدخل الجنة وعشان يرتاح لا شيء له اللي بيتصدق علشان ربنا وعشان الناس تكف عينيها عنه لا شيء له عشان الناس تقول لا شيء له اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل جد خطر اللي بيصوم عشان ربنا يرضى عنه وهو بيريح بطنه شوية لا شيء له خلي بالك ما فيش حتى يقول ايه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ليس إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من أسباب حبوط الأعمال اتباع سبيل الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله يقول الله جل جلاله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بإيه يعني إيه بخلقهم أجمع المفسرون على أنهم استمتعوا بملاذ الدنيا وشهواتها استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم ك... كالذي خاض وهي دي الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها هي كده الدنيا لازم تمشي فيها وتستمتع توصل لأقصى ليست هناك للذة حد أقصى ستجرك وتجرك وتجرك إلى الكفر من عشرين سنة وإحنا بنقول يا ابني لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع النظرة دي مش الآخر دي إيه؟ آه دي البداية آخرتها إيه الكفر لازم هو هو كده انت دلوقتي لما تشوف الناس اللي كان بينظر فجره النظر الى اللمس صاحب واحده ومشي معاها فجرته الى الزنا فجره الزنا الى ادمان المخدرات وجرته المخدرات مع الادمان الى الجنون زوروا المصحات النفسيه عشان تشوف بتوع المخدرات كانت سكتهم هي دي زي ما قلت لكم قبل كده التطور الطبيعي للحاجة الساعة هو ده التطور السكة دي هي كده ده أولها وده آخرها لازم فعشان كده لازم نوقف من الأول هي شوف ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم ايه بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هي دي القضية اسمع بالآيات الأخطر في سورة محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول الله الملك ذو الجلال العلي جل جلاله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى آه الصورة دي سبحان الله ربنا يعلمنا اسمع اسمع الآيات دي كده واسمع وركز إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك يد ده ربنا بيقول من بعد ما تبين لهم ايه الهدى دواك في رمضان حلاوة القيام ومتعك بلذة القرآن وأسعدك بالسحر والدعاء والبكاء وحضور القلب من بعد ما تبين لهم الهدى ضاعوا ليه الشيطان ايه سول لهم واملى لهم طب ليه ليه الشيطان عمل فيهم كده ربنا يقول لك ايه ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر ياه الشيطان سول لهم واملى لهم ليه عشان بس قالوا مش عملوا قالوا للظالمين قالوا للفسقة والمجرمين قالوا للكفار والملحدين قالوا قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ها؟ سنطيعكم في بعض الأمر هي دي اللي ربنا قال عنهم ايه ان اردنا الا احسانا و وتوفيقا بيحاولوا بس توفيق الاوضاع عشان يمشوا الدنيا ما الدنيا برضه محتاجه ان احنا نمشي حالنا عشان حالنا يمشي فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم فيه في بعض الامر ده احنا بس ه- هنمشي امورنا سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم قلوبهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم اللهم ثبتنا على الإيمان يا جماعة أنا بحبكم في الله بس وصلكم خطورة الموضوع ولا لسه ما وصلتش آه إيه ده ده اللي مخوفني بقالي 10 ايام بقالي اسبوع دلوقتي من ساعه رمضان ما خلص ان لقيت ان موضوع الحبوط ده لما نيجي ندرسه نلاقي العمليه العمليه سهله ده كده بقى سهل ان العمل يحبط وكل الشغل تقابل ربنا ما تلاقيش منه حاجه ايه ده يا رب استر يا رب اللهم ثبتنا على الايمان آه ده كده بقى شغل رمضان 30 يوم صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن وعمرة واعتكاف وصدقات ودعاء وبكاء وتوبة إيه ده ده كل ده ممكن يضيع ممكن وبالراحة ممكن كل ده يضيع بالراحة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ها سنطيعكم في بعض الأمر فأحبط أعمالهم يبقى اتباع سبيل الكافرين تحبط العمل هم في سكة وانت ت- سكة تانية تماما لو هترضيهم بحاجة من دينك حابط يحبط كل عمل يا رب استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعلمنا والطف بنا تاني إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم الشيطان يا جماعة فنان فنان كبير قوي يعمل لك فعلا من ال- من الخل شربات يعرف يزين لك الصورة ويزوقها لك وبدين اوعى تفكر ان هو مش هي- هيعملها لك يقول لك اكفر لا ده بدين يقول لك آه، مطلوب برضه لازم واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر الشيطان سول لهم واملى لهم يقول لك آه، مطلوب برضه لازم واحنا هنسيب ال و يعمل لك منظر الشيطان سول لهم وأملى لهم نسأل الله عز وجل أن يقينا شر كيد الشيطان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان من أسباب حبوط العمل كذلك نمرة أربعة بقى هي كانت نمرة واحد إيه؟ الشرك واثنين إرادة غير وجه الله وثلاثة اتباع سبيل الكافرين أربعة حسن الظن بالنفس انك تطمن من اسباب سلب الايمان الامن على الايمان انك تطمن وتقول الحمد لله انا كده مية مية يسلم لازم تفضل خايف وزي ما قلت لكم ان النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال انني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم فضل خايف صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته اوعى تطمن يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أخطر آية في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قل لي دي في الكفار قلت لك لما تقول لي دي في الكفار أقول لك إيه ما هي المعاصي هتأدي للكفر ده في المآل يعني هم الكفار بيفكروا انهم بيحسنون صنعا بالله عليكم ولا الكافر عارف انه كافر والملحد عارف انه ملحد ومنكر لا الآية في المسلم بس مآل أمره إلى الكفر اللي يعمل كده حسن الظن بالنفس الذين ضل سعيهم ضل سعيهم عارف ضل سعيهم يعني ايه ضل هو كان عايز يوصل للعنوان بس هو ايه تاه هي كده سعيهم عملوا حجوا واعتمروا صاموا وقاموا بس سعيهم عمل ايه تاه ضل ما وصلش لربنا ضل سعيهم في الحياة الدنيا المصيبة الكبيرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا هم مفكرين أنهم صح يا عم الحاج كده غلط يقول لك آه، أنت مش فاهم أما تكبر هتفهم هتعمل زي كده طب أما أكبر هفهم إيه هي ال... هي ما هياش آه، ما هياش لغريت... لوغاريتمات مش كده هو قال لي كده هي مش لغر... مش لوغاريتمات هي مش بنحل لوغاريتمات ده هي قال الله وقال الرسول والسكه مش انا اول واحد ده احنا ورا ورا ناس كتير قوي ورا سيدنا النبي ما تصلي عليه و140 ألف صحابي 142 ألف صحابي مش م- م- يعني المسألة مش مسألة إنها محتاجة فكاكة لا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن علينا للهدى والرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها أستاذنا الفاضل أنا بحبه في الله ولكن حد اداله كلمة سريالي وهي دي اسم الله الأعظم طيب هو الرسول قالها ما تصلي عليه الرسول قالها الكلمة دي ولا ما قالهاش لو قالها موجودة في دواوين السنة على عيننا وراسنا نقول ما قالهاش يبقى في حد بعد النبي يعرف يكتشفها يعني زي ما قلت لكم كده السكة مش ملخبطة مش ضلمة هي ده تركتكم على على بيضاء نقية كالشمس ديننا واضح زي الشمس زي ما قلت لك كتير ان معالجتنا للامور واقعيه جدا ما بنبنيش قصور في الرمال ما بنتكلمش من ابراج عاجيه في السماء ما بنتحدثش عن مثاليات لا تنال ولا تطال لا لا ده احنا بنتكلم كلام واقعي جدا جدا تخلص وزي ما هنقول وقت الشرط الثاني احسن ما حد في بعض الناس يفكر بس ان هو شرط واحد الاخلاص لا الشرط الثاني مهم جدا اللي هو ايه الصواب اتباع النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لان كتير من الناس دي مخلصين لا نشك في اخلاصهم قد تجد صوفي مخلص جدا جدا الى ابعد حد وشيعي مخلص جدا ولكن اخطا الشرط الثاني اللي هو اه لاتباع الصواب ورا النبي هو مش شرط واحد يا جماعه مش شرط واحد اللي هو الاخلاص لا ده في في شرط تاني مهم قوي اللي هو الاتباع ورا النبي صلى الله عليه وسلم لان آه، ال- ال- القضيه ما هياش آه، على مزاجك اصل في ناس كتير مننا بيحب يعبد ربنا بمزاجه يقول لك اصلا انا احب اعبده بمزاج اعمل دماغ لا مش هتنفع ده إن ما كنتش ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقبلك ولا يقبل منك اي حاجه وراه خطوة بخطوة كلمة بكلمة حرف بحرف واللي انت ما تعرفش معناه ده ممكن يضرك وما ينفعكش المهم نرجع هل ننبئكم بالايه مش بالخاسرين ده بالايه اه في خاسر وفيه اخسر انسان في العالم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فالغرور والعجب ورؤية النفس وحسن الظن بها والاغترار بالعقل والفكر قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون قد يزين لك سوء عملك زي ما قلت كده بالنفس والعقل في بعض الناس كده معجب مغرور بعقله قوي مفكر ان هي دماغه دماغه توزن بلد ودماغه هي اللي تمشي كل حاجة فغروره بعقله يضيعه هو ده اللي يمشيه غلط فلذلك حسن الظن بالنفس يحبط العمل دايما في كثير من المسائل يحتاج انك انت تعبد عقلك يجي يتكلم عقلك تقوم تقول له من اللطائف المكية الفتوحات اللي في رمضان في مكة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا الناس بيدوروا عايزين يعرفوا مين اللي قتل القتيل ده فسيدنا موسى قال لهم ايه اذبحوا بقرة قالوا له أتتخذون هزوا ايه علاقة واحد مقتول بايه ببقرة استفيد قد يكون علاجك فوق مستوى تصورك ممكن يكون العلاج بتاعك حل مشاكلك موضوع مش انت مش مقتنع بيه لكن ربنا قال كده مش حصلت لما واحد جه يشكي للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بطن اخيه قال له اسقيه عسلا فسقاه عسلا فزادت بطنه فقال اسقيه عسلا سقاه عسلا زادت بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك ربنا قال علاج يبقى ايه يبقى علاج كن بطنه ما استجابتش ده مش موضوعنا بقى انت فاهمني فلذلك العلاج لما ربنا يقول على علاج يبقى هو ده العلاج لما ربنا يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإيه فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء واحد يقول لك راجل بامرأتين يعني تجيب الدكتور استاذة الدكتورة فلانة والاستاذة الدكتورة فلانة شهادتهم توازي بواب العمارة بتاعنا ايوه ايوه ربنا قال كده مش عاجبك انت حر تخبط دماغك في الحيط مش موضوعنا لكن هو ربنا قال كده الموضوع مش داخل دماغه زي ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لكن لما يحصل بقى أن الإنسان لا يستوعب الأمر ربنا بيأمره بعلاج معين في مسائل معينة افعل ولا تفعل هو مش مستوعب المسألة يبدأ في التدقيق فيما لا يحتاج إلى تدقيق ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا يبدأ الإنسان بقى عارفين بعد رمضان مباشرة لقيتها وقت الجمعة والحديث إن رمضان وقرآن والقرآن يشفعان للعبد فيقول القرآن ربي أسهرته الليل فشفعني فيه جاني بعد الصلاة على طول أحد الإخوة يا شيخ معنى كده أن القرآن يبقى مخلوق ما هو قال يا ربي شفعني فيه شوف الحديث بيقول له قوم الليل كله بالقرآن يسهرك القرآن هو ساب الموضوع الأصلي وبدأ يدور القرآن يقول لأن العلاج فوق مستوى تصوره وصلت ولا لا انتوا فاهمين آه هي دي القضية إن الإنسان قد يكون علاجه فوق مستوى تصوره فيبدأ يدقق في أمور لا تحتاج إلى تدقيق يبدأ يبقى حساس زيادة عن اللزوم والدين عايزك لما يأمرك وينهاك تشيل دماغك عقلك وتحطه تحت رجلك تقول له مالكش دعوة أنت أنت تسمع وتطيع لله عز وجل من أسباب حبوط العمل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآيات في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ودي برضو من النقط الخطيرة جدا في قضية الحبوط أن تحبط أعمالكم وأنتم إيه؟ لا تشعرون أحيانا كده تفاجأ إن حد ساير عليك ثورة عارمة وانت قاعد تتفكر هو في ايه هو انا عملت ايه هو ايه اللي حصل هي دي وانتم لا تشعرون بتحصل معاك كتير انك تغلط غلطة كبيرة جدا مع ربنا وانت لا تشعر بحجم الخطأ اللي انت عملته قال انس بن مالك انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر في رواية من الموبقات حاجات ممكن تبقى صغيرة وتافهة جدا من وجهة نظرك وتحسبونه هينا وهو عند الله وهو عند الله عظيم قد يأنف الإنسان من عمل عمله رسول الله فيحبط عمله زي ال- اللي اتفرجوا على تمثيلية ولا مسلسلة كانت في رمضان وبتعترض على قضية التعدد تعدد الزوجات أو على قضية الطلاق اعتراض واضح صريح تعدد وربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ايه مثنى وثلاثة ورباع ده كلام مين ده كلام ربنا واضح صريح ربنا سبحانه وتعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صلى الله عليه وسلم لتسع زوجات بخلاف المسموح للأمة بحدود أربعة الأمر ده لما ترفع صوتك فوق صوت النبي لا ما ينفعش يحبط عملك وأنت لا تشعر ومرت معايا أنا الآية ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله ف... فأحبط أعمالهم لا دي جاية معانا كراهية شيء من شرع الله تحبط العمل أي شيء من الشرع اللي يكره اللحية يحبط عمله كراهية شيء من شرع الله ولو عمل به اللي يكره الصلاة حتى لو صلى وهو بيكره الصلاة يحبط عمله كراهية شيء من الدين أي شيء من الدين بقى واحد يقول لك أنا بكره جدا صلاة الفجر دي ولو صلى يحبط عمله كراهية شيء من الشرع أنت مجبر تحب كل ما شرع الله لذلك لا ترفع صوتك فوق صوت النبي لا وربنا يقول إيه ولا تجهروا له بالقول كإيه كجهر بعضكم لبعض يا جماعة المشكلة الكبيرة برضو من اللطائف نسميها الرمضانية بلاش المكية بس هي مكية ما بتجيش غير في مكة لماذا عصى إبليس ربه انتوا عارفين إبليس عصى ربنا ليه ها؟ لا لأنه نظر لمجرد الأمر ولم ينظر للآمر ربنا قال له اسجد لآدم فهو بص أنا أسجد لده لا لو هو قطع النظر للأمر ونظر للأمر يخرس هذا صح ولا لا وانت أحيانا حد يقول لك اعمل كذا بيحب تحبه اعمل لي كذا تعمله وبعد ما تعمل تقول ايه ده انا عملتها ازاي دي بس بالحب عملتها فاهم- فاهمني ولا لا هي دي القضيه ان الانسان ما يقعدش يناقش الامر بعض الناس قاعد يناقش احاديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم زي ما بيدردش معايا زي لما انا اقول له يا ابني لا لما انا اقول تبقى حاجه ولما النبي يقول آه، الموضوع مختلف لما ربنا يقول يبقى مختلف جدا فانت ما تبصش وتفكر في ذات الامر انما تنظر للامر ربنا بيقول لك اسجد تعمل ايه تخر ساجدا لكن هو ما بصش لربنا بص لليه انا اسجد لده لا. قال انا خير منه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجهروا له بالقول كايه كجهر بعضكم لبعض ما تتكلمش مع النبي زي ما بتتكلم معايا ما تناقشش كلام النبي زي ما بتناقش كلامي ما تعرضش كلام النبي على عقلك زي ما بتعرض القانون الوضعي لا ده النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يبقى ممكن ببساطه قوي لما يجي لك فعل للنبي او امر للنبي تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وانت تعرضه على عقلك وما تقبلوش يحبط عملك وانت لا تشعر من اسباب حبوط العمل الصد عن سبيل الله التعويق عن تطبيق امر الله قال الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا اسمع الآية دي تاني ده كلام الملك جل جلاله سبحانه قد يعلم الله المعوقين المعوقين قد تأتي المسألة انت رايح تصلي ويجي لك واحد يقول لك انت رايح فين رايح اصلي يقول لك اقعد اقعد. العشاء ممدوده نبقى نصلي مع بعض معوقين صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعلم الله المعوقين معوق هي دي بقى ايه اللي لا منه ولا كفايه شر لا بيصلي ولا يخليك تصلي لا بيقرا في المصحف ولا يخليك تقرا لا بيتعلم ولا يسيبك تتعلم لا بينفق ولا يسيبك تنفق الذين يبخلون وايه ويأمرون الناس بالبخل تجده بخيل ومش عايز حد يطلع له لا لا لا انت عارف الفلوس دي بتروح فين دول دول محترفين دول اللي انت شايفهم دول الفقراء اللي اللي بيشحتوا دول تلاقي الواحد منهم عنده مليون جنيه هيطلعوهم صفايح الحديث في صحيح البخاري ان رجلا قال لاتصدقن الليله بصدقه فوضعها في يد غني فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على غني فقال يا رب غني والله لاتصدقن بغيرها فوقعت صدقته في يد زانية بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدك الليلة على بغي فقال يا رب على بغي والله لا تصدقن صدقة غيرها فتصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فبكى الرجل وقال يا رب لم لا تقبل صدقتي فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن يخبره أن الله قبل صدقته في أعظم الصدقات فلعل صدقته على غني تثيره أن يتصدق وعلى بغي تكفها عن البغاء وعلى سارق تكفه عن السرقة أنت تتصدق وبعدين وقت تتحرى أنك تتصدق على من يستحق وبعدين وقعت في إيد مين مش موضوعك هي خرجت خرجت من إيدك خلاص والتوفيق بيد الله الشاهد قد يعلم الله المعوقين قد للتحقيق يعلم الله المحوق المعوقين حقيقة قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل يا عم احنا مالنا يا عم مالكش دعوة خليك ماشي جنب الحيط المعوقين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس البأس الحرب القتال جهاد إلا قليلا أشحة عليكم تلاقيه شحيح قوي فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت مرعوب خايف قلبه طاير فإذا ذهب الخوف لسانه طول كده سلقوكم بألسنة الحداد في الكلام لسانه طول كده وساعة العمل مرعوب وخايف ايه الموضوع أولئك لم يؤمنوا يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما الشاهد ايه ان بعض الناس في قلوبهم ايمان في الاصل ولكنه يكفر بما في قلبه ومن يكفر بالايمان امن ومشي الطريق وشاف الحق وده الصح وعرف الصواب وعرف الباطل ومع ذلك هو ينازع ما في قلبه القلوب فيها رصيد إيماني فطري من الله لو الإنسان سبته وقلت لكم القصة دي أنا شفتها وأنا في أمريكا لما أخذونا هناك للسجون للوعظ والتذكير وصلاة الجمعة في السجون خطبة الجمعة في السجون هناك عندهم تجد أكثر من يسجن يسلم من الكفار فأنا لما فكرت في المسألة إيه السبب أن هؤلاء يسلمون في السجون ولا يسلمون في الخارج لما حيل بينه وبين الفتن والشهوات أسلم لما رموه في السجن لا في نسوان ولا تلفزيون ولا خمر ولا فلوس ولا ولا في السجن لما انفرد ايه أسلم أسلم فعلا هو دي الحقيقة لو الإنسان سلب بعيد عن الفتن وخلي بينه وبين الله يسلم يؤمن يوحد يعيش صح لكن المشكلة في الفتن المحيطة هي دي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله جواك هداية جواك نور قدامك طريق وانت عارف ان ده الصح يقينا ومجرب واصحاب التجارب يقولوا لك ان كل اللي مشي في السكه دي اصحاب التجارب يقولوا ان كل اللي مشي في سكه الربا والبنوك اتخرب بيته صح ولا لا كل اللي مشي بسكة المخدرات والإدمان ضاع عقله ودخل عليه الأمراض كل اللي مشي بسكة النساء جاله الإدز كل اللي مشي بسكة المعاصي ضاع كل اللي مشي بسكة الإيمان عاش حياة كريمة صحيح ولا لا العقل يشهد والواقع يشهد والواقع يشهد يبقى أنت عارف الحق من الباطل وعارف الصواب من الخطأ فالصد عن سبيل الله يحبط العمل أيضا من أسباب حبوط العمل بغض شيء مما أنزل الله بغض شيء مما أنزل الله سبحانه وتعالى مرت معنا الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم من أسباب حبوط العمل صرف الناس عن طريق الحق عشان كده ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول عنهم ويبغونها عوجا اسمع الآيات في سورة محمد برضو تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وإيه صدوا عن سبيل الله الصد عن سبيل الله أنواع منها إنك أنت مثلا ابنك يلتزم تقوم تمنعه من الالتزام لازم يحلق لحيته زوجتك تنتقب تمنعها من النقاب لازم تكشف وجهها ده نوع من أنواع الإيه الصد عن سبيل الله من أنواع الصد عن سبيل الله إنك تشوف إنسان بيدعو إلى الخير تمنعه تشوف إنسان يأمر معروف أو ينهى عن منكر تمنعه إنك أنت تشوف خير بيتعمل تصد عنه ده صد عن سبيل الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول شاقوا الرسول يعني جعلوا الرسول في شق وهم في شق تاني من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم لن يضر أحد ربه مهما كان الصد عن سبيل الله تجد أن الخير ماشي وتجد أن العمل الصالح ماشي وتجد أن الناس اللي بتلتزم وتدخل في دين الله أفواجا أكثر مهما كان لأن الله عز وجل لا يغلب عزيز قاهر فلذلك الصد عن سبيل الله محبط للعمل من أسباب حبوط العمل الرياء والمن بالعمل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس شوف بقى لما تدي واحد بطانية احنا في زمن البطانيات اللي من دول ها وتصبح تاني يوم تقول له ها البطانية اللي اديتها لك دفتك ممتازة مش كده وتاني يوم تقابله خلي بالك البطانية وهتديها للأولاد انت اللي تتغطى بيها احسن دي غالية وتالت يوم وتالت ورابع يوم تلاقيه عمل ايه جاب لك البطانية خد يا عم انت اه فما بالك اللي بيمن على الله قاعد يقول بقى يا رب ده كم حجة يا رب ده أنا دفعت كذا للفقراء يا رب يا رب ده أنا عملت وعملت وعملت حاسب يا ابني أنت عملت إيه ده اللي أنت عملته هو اللي وفقك ليه وهو اللي أعانك عليه اوعى متفكر ان الفلوس دي فلوسك وآتوهم من مال الله التي آتاكم دي فلوس مين فلوس ربنا مش فلوسك انت لا ده الجسمك ده اللي خلقه مين الله يبقى انت ايه تمن بايه ده اللي وفقك واعطاك هو الله فلذلك المرائي له عقوبتين في الدنيا وفي الآخرة لأنه راءى بما لم يعمل ومن بما لم يعطي فلذلك احذر أن يحبط عملك إذا تكلمت به ما تكلمش سبحان الله العظيم من اللطائف المكية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ناجى ربه سبحانه وتعالى ودعا والله عز وجل يحب الخضوع له ويحب الذل له ويحب تملقه ويحب أن يطلب منه فلما نادى ربه نداء خفيا أعطاه الله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم ها يصلي يصلي يعني ايه يدعو هو واقف بيدعي يا رب هب لي من لدنك نزلت الملائكة قبل ما ينزل ايديه إن الله يبشرك بيحيى قال رب اجعل لي آية قال اخرس أصل لو اتكلم هيقول إيه ده أنا طلبت وشوفوا الدعاء فربنا قال له إيه تتخرس ثلاث أيام لحد ما يتنسي الموضوع وبعدين انطق وصلت إن لما ربنا ينعم عليك تعمل إيه تخرس ما تتكلمش عشان لو اتكلمت هتنسب الفضل إليك وهتمن على الله بعملك فلما ربنا ينعم عليك تعمل ايه تسكت تسكت ثلاث ايام تسكت لحد ما يتنسي الموضوع المن نعوذ بالله من المن والاذى اه المن عملت لك وعملت لك وعملت لك واديتك وسويت لك وعملت- يا ابني مش انت اللي عملت ده اللي شغلك له مين الله الله هو اللي شغلك سخرك له انت لما عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي مش منك دي دي منه عشان كده الصحابة في غزوة بدر لما رجعوا من الغزوة منفوخين شوية كده ما لقينا إلا شيبة كبارا في السن الرسول قال له يا بني هؤلاء هم القوم الصحابة راجعين يقولوا بعد ما انتصروا في غزوة بدر فيقولوا ده احنا اللي قابلناهم كلهم ايه عواجيز هم دول حاجه تتحارب دول الرسول قال له اسكت لا لا ما انتهتش القضيه ربنا ذلهم قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وانتم وانتم اذله فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال لهم وما رميت اذ رميت وقال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نزع النصر من ايديهم قال لهم مش انتم مش منكم ولا عملتوا انتوا اي حاجه انا اللي عملت كل حاجه فلذلك لو تمن ينزع من يدك كل شيء اللهم استرنا ولا تفضحنا من اسباب حبوط العمل معصيه السر الجراه على الله الحديث سمعناه قبل كده كتير 127 مره اقول المره 128 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا في ناس هيجوا يوم القيامه يلاقوا لهم حسنات زي الجبال بيضه بيضه يعني مقبوله مقبوله عند الله حسنات جبال حسنات جبال حسنات فينسفها الله قالوا صفهم لنا يا رسول الله نخشى ان نكون منهم قال هم منكم يصلون كما تصلو- تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله إيه؟ انتهكوها هي دي المصيبة الكبيرة هي دي اللي تحبط كل جبال حسناتك انك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم و تدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على افلام مخله بالاداب لما تكون لوحدك السفر تعاكس ممكن تعمل فواحش في المكان اللي محدش يعرفك فيه لو قدرت تنهب قرشين من غير ما حد يعرف ولا حد يدري تنهبهم إذا خلوا ها؟ بمحارم الله انتهكوها تحبط العمل تحبط العمل بعيدا عن أعين الناس سر لأنه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله إليه ولم يراعي نظر الله إليه أيضا من أسباب حبوط العمل التهوين لما عظم الله شأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر إيه؟ حبط عمله لأنها فيها تهوين مما عظم الله من, من أمر عظمه الله الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات و والصلاة الوسطى عظم الله أمر صلاة العصر صلاة العصر الصلاة الوسطى مهمة جدا وخطيرة جدا اللي يترك صلاة العصر يحبط عمله يحبط عمله خطر ده لأنه هون أمر عظيم فاستهان به فأي أمر في الشرع عظيم تستهين به يحبط عنك أيها الإخوة في نهاية كلامنا ولقائنا رأيتم أسباب الحبوط كثيرة وخطيرة ولعل هناك أسباب أكثر مما ذكرت بكثير بمراحل ولكن الله جل جلاله كريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فكما أنه غفور رحيم فعذابه عذاب أليم شديد العقاب كما أنه يسامح وذو فضل عظيم فإنه يدقق على الفتيل والقطمير وأنت لا تأمن بأي المعاملتين يعاملك اللهم عاملنا بالفضل فلذلك الأمر جد خطير خصوصا إذا كانت لك أعمال تخاف عليها تحذر عليها تخاف أن تضيع الأعمال اللي أنت بذلت فيها جهدا فينبغي المحافظة عليها الأخيرة خطرت ببالي قبل ما نمشي أن من تاب من ذنب ثم عاد إليه حبطت توبته واحد في رمضان تاب من السجاير وبعد رمضان رجع لها تحبط التوبة الأولى فيؤخذ بالأول والآخر في رمضان تاب من ذنب معين ورجع إليه حبط رمضان خلصت الأمر جد خطير ونحتاج أن نتوب ونثبت اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم عافنا من هم الدنيا ونجنا من كيد الشيطان وارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك